السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم مارسل روت الألماني الذي اعتنق الإسلام وتسمى باسم محمد علي هو مدار حلقتنا آه، الليلة وربما يمتد معه الحوار حلقة أو حلقتين بحسب ما تسنح الظروف ونسأل الله عز وجل أن ينسأ في الأجل حتى نستتم هذا الحوار معه آه، نريد أن نتعرف إلى بداياته وإلى جذوره ومنشأه وكيف آه، طرق باب التوحيد وكيف دخل خيمته وكيف تحول الألماني مارسل روت إلى محمد علي آه، هذا هو ال- الرافد الذي سيتحرك فيه الحوار وسريعا سريعا نتعرف إلى ضيوفنا في حلقة الليلة معنا المهتدي الألماني الأخ محمد علي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومعنا أيضا صديقنا وزميلنا المعد معنا والذي يجيئنا بعد غيبة متولي ملف اللغة الألمانية الأستاذ فرج محمود السلام عليكم ورحمة الله وعليكم وبركاته السلام ورحمه الله وبركاته دكتور حسام ومرحب بكم مرحب بقناه الرحمه آه، أنرت قناة الرحمة بارك بعد غيبة الله فيك بارك الله فيك ومعنا أيضا صديقنا وزميلنا بوجهه البشوش وقد أسميته مراسل لماذا أسلموا في مدينة الغردقة كنتم تسمعون صوته المتهلل بالإيمانات آه، الواثقة وها هو يجيئنا أيضا بعد طول غيبة الأخ رجب الفتياني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور حسام كيف حالك أخ رجب بخير والله الحمد لله وحال الأهل في الغردقة اللهم لك الحمد الحمد لله
أستاذ فرج نريد أن ندخل في موضوعنا مباشرة مارسل روت الذي نشأ كما ينشأ أمثاله في ألمانيا لم يكن هناك في البدايات ما يشي أو يدل على أنه سيعتنق الإسلام فكيف تغيرت البوصلة وتغيرت الوجهة واتجه إلى الإسلام كيف كانت حياته قبل الإسلام أولا
السلام عليكم ورحمه الله عليكم وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Äh, Mohammed, äh, wir haben natürlich vor allem, äh, wir heißen Sie hier in Ägypten herzlich willkommen. Sie sind in Ägypten äh, mit eu eurem Bruder überall. Und äh, es freut uns sehr natürlich zu wissen, äh, wie bist du zum Islam gekommen. Aber vorher, äh, wir sind äh, alle hier sehr begeistert, Dr. Hussam und Ach Ragab auch und unser Zuschauer zu wissen. Äh, und besonders Weise, du, du bist ziemlich jung noch. Das heißt, dass einer so mit 20, wie ich gehört habe, mit 20 Jahren alt zu, zum Islam kommt und den Islam annimmt, äh, das äh, ist es nicht viel. Deswegen fragen wir, wie, wie, wie, war, wie war dein Leben vor dem Islam? Äh, die Kindheit, äh, ihre Jugend zum Beispiel, ist das normal wie ein normales, normales Kind oder ist dabei etwas, was besonders uns zu erzählen?
Okay, da bin ich dran. Also ich glaube verhältnismäßig normal eigentlich, äh, aber nicht unproblematisch. Also ich habe schon so meine Probleme gehabt und einige werde ich jetzt erwähnen, weil ich glaube, das vielleicht in einigen Punkten interessant sein könnte.
Please look at the camera. Look at the camera.
Okay.
Go on.
Ähm, also als ich, ja, ja, als ich zum Beispiel am ersten Schultag in die Schule kam, wurde ich schon mal ganz toll empfangen. Äh, die Kinder waren sehr gewalttätig und ich wurde sanft erzogen, sage ich mal. Ich war schwach, konnte mich nicht durchsetzen.
Körperlich schwach, ja?
Ja, Ja.
genau. Innerlich auch, alle allem. Und äh, die haben mich geärgert, ich konnte mich nicht wehren, dann haben die mich geschlagen, dann habe ich gesagt, bitte, das tut mir weh, lass mich doch nur. Dann haben die mich ausgelacht. So ist halt das. Und, und das hat so seinen Lauf genommen. Ja?
Mhm.
Ich habe es nicht geschafft, mich durchzusetzen. Eigentlich habe ich, glaube ich, jetzt, also vor allem Kinder sind der reinen Herzens, dass ich damals als kleines Kind, wie soll ich sagen, Nicht ein mehr.
weiches Herz hatte.
ja.
Und das musste ich dann aber irgendwie ablegen mit der Zeit.
Ah ja.
Ich bin so nicht durchgekommen. Ich halte es jetzt mal ganz kurz. Ich versuche es kurz zu fassen. Ich habe dann halt mir gedacht, irgendwie, ich komme in dieser, in dieser Gesellschaft nur durch, wenn ich kein Feigling bin, wenn ich stark bin, kein Schwächling. Also habe ich dann irgendwann angefangen, اوكي ازهر كان بيه آه والله هو انا طرحت آه، عليه السؤال اللي حضرتك آه، تفضلت بيه وزي ما احنا ملاحظين كده هو يعني متاثر جدا لما استرجع الطفوله بتاعته آه واضح ان هي كان ما كانتش طفوله سعيده يعني آه لانه هو بيقول انا كنت طفل ضعيف البنيه آه، كنت أذهب إلى المدرسة الأطفال آه، في ألمانيا بتكلم عن الأطفال في ألمانيا طبعا بشكل عام آه، في منهم كثير عدوانيين آه، ما كنتش طفل قوي ف يعني بيستضعفوك وكان عادي جدا ان يضربوه آه، يأذوه بدنيا آه، فده كان بيؤلمه وبيقول انا بدات آه، افكر في المساله ديت واقول ان انا طول ما انا ضعيف كده فاكيد انا مش هقدر أ- أ- يعني امارس حياتي وسط الطلبه وفي التعليم بشكل سليم فانا من الوقت ده بدات افكر ان انا اكون انسان قوي نعم آه، قوتي دي هي اللي هتمكنني ان انا اعيش الحياه واقدر اكمل آه، تعليمي وبيقول ان الطفل بطبيعته آه، بطبيعته الطفل بطبيعته يعني عنده الحب آه، وضعيف فلما تمارس عليه نوع من العنف ده بيأذيه نفسيا يعني فحتى هو يعني آه، اتأثر قوي بال- بال- باللحظه ديت فانا حبيت اقطعه على اساس اقطعه على اساس يستعيد نفسه الزو آه، آه، نكمل آه، آه، also Mohammed, äh, hat das, hat das- also äh, das lange Zeit gedauert? Also in der Schule zum Beispiel hat ein Jahr, zwei Jahre Nein, gedauert nein, oder, oder fünf, sechs Jahre.
fünf, ich hab sechs immer, Jahre gedauert hat das.
äh, viel Zulum gekriegt.
Viel Zulum.
Und irgendwann habe ich lernen müssen, dass man äh, da in Deutschland, wie das halt so ist oder wie das damals war, ist immer noch etwas schlimm, dass man so nicht durchkommt und ich musste lernen, gefressen.
aber, fressen.
aber natürlich, natürlich nicht all, die Kinder sind generell nicht in alle Schule so, oder was sagst Es du?
gibt einen großen Unterschied zwischen Ägypten und Deutschland, was Ja.
Fitra betrifft.
Meinst du?
Ja.
والله انا Ich sehe die بس Kinder أنا- hier anders als in Deutschland.
اه انا ب- برضه حبيت استوضح منه نقطه بقول له هل المساله دي ت- آه، آه، استغرقت وقت وقت طويل مساله العنف في في في الطفوله ده استغرق معاه وقت سنه مثلا سنتين بيقول لي لا ده ست سنين استغرقت وقت طويل فطبعا انا قلت له انت يعني ال- بس ما تصورش ان العنف ده ما ب- في في ال- آه، يعني في المدارس آه، المدارس اللي هي الابتدائي دي او المدارس في الأطل... بالنسبه للاطفال يعني آه، ما هيش في كل المانيا موجود العنف ده قال لي موجود في كل المانيا مصر غير المانيا يعني عايز يقول انتوا ما عندكوش فكره هنا بالكلام ده لان ال- ال- ال- المدارس في المانيا الاطفال في ارمينيا غير ال- غير الاطفال في مصر هنا يعني عايز يقول ان الاطفال في مصر اكثر يعني آه، طف- او هم هم يمتلكون الطفوله انما هو هناك بيقول ان الكلام ده ما حسش بيه طب حضرتك استاذ فرج لما بتتكلم عن طفولتي في المانيا وما تعرض له من عدوانيه بتتكلم عن سنه 1972 او 73 فيما او بعد.
75 آه.
فهل ما زال المجتمع الالماني على ذات الدرجه من العنف حتى الان والله من جميل وجهه نظري آه آه، يعني das ist eine sehr gute Frage, Mohammed. Hat zwischendurch Dr. Hussein uns gestellt, äh, diese Zeit, diese Aggressivität in der Gesellschaft, oder können wir sei- sagen, äh, äh, bei den Kindern besonders Weise, das war, also sagen wir 1975, 76, als du Kind warst.
Ja, es hat etwas nachgelassen, Ist, wenn du ist darauf diese, hinaus willst.
diese Aggressivität doch in Schulen bis heute? Oder ist es anders?
Ich kann es nicht subjektiv äh, beurteilen, weil ich ja nicht mehr in der Schule bin. Ich glaube, es hat in einigen Punkten etwas nachgelassen.
Aber hast du in anderen, Kinder, äh, Kinder, irgendeine Kinder von Ja, Nachbarn?
ich krieg's ja mit, aber ich glaube, Gewalt direkt hat etwas nachgelassen. Dafür gibt's andere Dinge, die jetzt auch sehr schlimm sind. Ja, wie Unzucht, Also das alles, irgendwie, und Drogen irgendwie und irgendwie so.
verbunden auch mit Kindern.
Ja, natürlich.
Also in diese Richtung meinst du?
Ja, ja.
Ah, هو Da بيقول, fängt da schon halt an alles.
آه هو بيقول اه لا زال ال- ال- ال- العنف ده موجود او الحياه الغير امنه دي بالشكل ده موجود في المانيا بيقول مش شرط يكون بالتصور اللي هو قاله ده لكن هي ممكن تكون آه، موجوده في في- في حالات تانية يعني هو عايز يقول في في عنف بقى ممكن يتعلق بالعيله نفسها او بالتربيه في حد ذاتها يعني ده ممكن ده موجود في المانيا لانه بيقول انا انا ما عندش طبعا انا ماناش تلميذ في المدرسه دلوقتي فمش هعرف ممكن تكون اتغير لكن هو موجود في المجتمع الالماني العنف بس بشكل اخر وده بيقدر يشوفه من آه، من العائلات اللي هي بتبقى محيطه بيه طب نستطيع يا أستاذ فرج أن نقول إن هذا العنف الذي آنسه في طفولته من رفقائه اللي بيظن أن, أن يكون له سندا ومؤانسة وصداقة آه، هل هذا رسب داخله ألوانا من المخاوف أو النفور من البيئة الألمانية أو من البيئة الفكرية والروحية التي كان يعيش فيها وبالتالي نستطيع أن نعتبر هذا ممهدا له لدخول الإسلام فيما بعد
Ah, konnte diese Frage auch Mohammed. Äh, wir sind noch bei äh, diesem Bereich von der Kindheit, aber Dr. Hessam sagt auch, können wir so weiterdenken, dass äh, äh, äh, diese Atmosphäre in der Schule, also äh, äh, äh, so diese gewaltige Atmosphäre, diese Aggressivität, äh, diese Beziehung zu den Kindern und die Beziehung, deine Beziehung ist besonder- besondererweise zu den anderen Kindern, weil man in diesem Alter sicherlich erwartet, dass die Kinder die sind meine Freunde, meine beste Freunde, die sind doch die Leute, die mit mir also irgendwie mich unterstützen und so weiter. Aber das hast du nicht äh, gekriegt, das hast du ganz anders bekommen. Können wir sagen, dass das war irgendwie äh, eine Voraussetzung für das kommende oder, ne- oder das Leben, dass das Leben, ich meine, für den Islam, den du später annehmen wirst?
Ja und nein.
Spuren zum Beispiel von diese, von diesem, sich von von von, von äh, äh, diesem, diesem Leben in der Schule oder wie wie die Kinder dich behandelt haben, das bleibt als Gefühle in unseren Herzen Nein.
und dann werde dir helfen später.
Das zum geht, Beispiel.
das geht weg. Das geht sowieso mit Islam weg. Irgendein Gefühl oder irgendwas Negatives, was man im Herzen hat, wird jetzt Nein, nein, ich, wir meinen Islam nicht, dass ausgelöscht.
es bleibt, im- äh, be- äh, bleibt mit dem Islam. Wir meinen, das ist für dich irgendwie...
Relevant war?
Äh, nein, nein, irg- irg- irgendwie ist es für dich äh, doch eine Voraussetzung. Ist es für dich doch äh, äh, Erwartung, dass, dass der Islam jetzt kommt, weil du äh, hast das Leben in Deutschland?
Nein. Äh, Allah leitet den Leute, die Leute nicht recht, um. Er leitet sie recht, weil er angebetet werden will. Und er gibt die Rechte an dem, wem er will. Es gibt Leute, die haben mehr Dulm gekriegt und die haben keine Rechte an gekriegt. Das ist ein Geheimnis im Herzen, woraus Allah das entscheidet. Die Rechte Also hat im denkst du, Allgemeinen.
das hat damit nichts zu tun?
Ähm, es hat aber in dem Sinne was damit zu tun, dass äh, ich, meine Meinung, Allahu Alim, vielleicht ist falsch, dass jede, für jeden Konvertierten, jede Sekunde seines Lebens davor hat etwas bedeutet, hat ihn irgendwie schon äh, etwas vorbestimmt, hat ihn irgendwie schon in eine Richtung gedrängt, die Allah haben wollte. Alles hat einen erzieherischen Hintergrund, was passiert ist. Und der auch, und deswegen habe ich es erzählt, weil ich auch was hinaus will. Das wollte ich nur kurz äh, erwähnen, um dann zu sagen, was dann passiert ist und was dann passiert ist. Äh, geht also weiter noch. Ich wollte auch was hinaus damit. Aber letztendlich hat das natürlich, äh, war das von Allah und es hat seinen Grund gehabt. Ne?
Ah.
Äh, daraus ist was entstanden, woraus auch was entstanden ist und bla bla.
كان بي- also آه هو في الح... هو في الحقيقه بيرفض يعني هو من كلامه بيرفض ان تكون مساله ال... ال... او يعني اللي حدث له في الطفوله هو كان السبب في الدخول الاسلام بيقول لا انا مش شايف ان دي لها علاقه بالمساله خالص انا شايف ان دي كانت احداث حدثت له في طفولتي تاذيت منها اثرت فيا لكن مساله اعتناق الدين الاسلامي او مساله اسلامه في حد ذاته دي مساله يعني بيحيلها الى اراده المولى عز وجل يعني هو بيقول ان دي ربنا بيريد الانسان ان يهتدي فبيهتدي بصرف النظر حصل له ايه في الطفوله بقى حدث له ايه يعني يعني يكاد يكون مثلا يعني ممكن واحد غيره يكون حصل له حاجات كويسه وبرضه يدخل ال- يدخل الدين الاسلامي يعني هو بي بي بي سنعود إلى هذا الحوار آه، بعد أن آه، نرحب مجددا بالأستاذ رجب أهلا بك أستاذ رجب يا مرحبا دكتور حسام أستاذ رجب يعني متى بدأت صلتك بالأخ محمد
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول عليه الله الصلاة والسلام ال- الأخ محمد أنا سمعت عنه منذ ثلاث سنوات مم.
كان آه، يعني بعض الإخوة في الغردقة أخبروني أن محمد يعني أتى الغردقة يعني يحب المصريين ومع بعض الكتيبات وأعظمهم كتاب الله عز وجل كان يقوم بتوزيعه على الإخوة مم.
وكل ما يل- ي- يجد أخ يعني مصري نعم على سمته الالتزام فكان يعطيه كتاب هدية هكذا نعم فسمعت عنه فعندما يعني إيه بحثت عنه في الغردقة كان سافر فبفضل الله رمضان الماضي يعني أنت حاولت تتلمسه نعم وتصل إليه انت فعليا.
يا دكتور حسام انا ابلغت حضرتك من قبل ان هم اخوتي نعم فبفضل الله يعني ابحث يعني بحيث ان الله عز وجل يرزقنا حسنات نعم نعم فاصطحبوهم والله يعني نتعلم منهم الادب يعني بفضل الله يعني ممن يعتنقون الإسلام سبحان الله يعني الأخ محمد كما يعني ننظر في وجهه بفضل الله يعني صلى الله أن يرزقه الإخلاص امين يا رب آمين.
فبفضل الله رمضان آه، بلغني ان هو في الغردقه نعم فببحث عن عنه فسبحان الله قدر الله عز وجل ان هو كمان بيبحث عنه مم.
آه، فين رجب لا، وانا اقول فين محمد هو معه اخ حبيب لنا برضه بلال لا ننسى ذكره يعني مم.
فبفضل الله اخ فاضل آه، قال لي محمد يعني يريد ان ياتي الى عندك بفضل الله رب العالمين سعدت كثيرا كان في رمضان مم.
ودائما يعني رمضان يعني خير على الجميع بفضل الله طبعا.
فتعرفت على محمد هو قرة عيني بفضل الله واول حوار دار بينكما ماذا كان موضوعه
والله كان موضوعه يعني آه، بنتسابق في الخيرات مم.
بنتسابق يعني سألني كم من المسلمين اعتنق الإسلام كم ماذا تفعل وأنا أسأله ماذا تفعل في الخارج هكذا يعني بفضل الله يعني هو تقريبا منهج محمد يعني بفضل الله هو منهج آه، النبي يعني صلى الله عليه سألك وسلم عن المؤشرات الرقمية والعددية للمتحولين إلى الإسلام حدث نعم نعم نعم بفضل كان الله هذا أول حوار كان دار أول أول نقاشه مع محمد بفضل الله بينكم. وأول صلاة جمعتكما كانت صلاة جمعة بفضل الله نعم كانت صلاة نعم جمعة.
بفضل الله نعم بفضل الله طب سنعود لاستكمال هذا الحوار لكن سنعود مجددا لأخينا الأخ محمد علي طيب يعني احنا في ال- في الحوار الذي دار بيننا قبل الحلقة فهمنا انه ليس ثمة شخص بعينه اخذ بناصية مارسيل روت وقال له كن محمد علي هذا صحيح ما فيش أستاذ أو داعية معروف أو شخص معروف طيب يعني هذا يعني يجعل داخلنا فضولا لأن نسأل كيف تعرف إلى الإسلام إذن للمرة الأولى
Äh, Ich hatte die Frage schon verstanden. Also, hast du Frage verstanden?
natürlich. Äh, die, aber ich wollte darauf hinaus.
يا ريت بس نعلي الصوت وننظر إلى الكلام فاهم.
Ein bisschen lauter, bisschen laut- lauter, Mohammed.
نعم Ja.
Ich habe ja das eben erzählt, um auf was hinauszuholen. Er fragt jetzt, wie ich Muslim geworden bin. Ich hätte jetzt, äh, weil da werde ich was erzählen dabei, wo das relevant wird, was ich eben gerade gesagt habe. Ich, Langsam, langsam.
ja, ich habe gedacht, vielleicht besser, wenn ich weiterrede, soll ich nicht erzählen, was noch passiert ist vor meinem Unfall, der ja Wasila wurde, dass ich Muslim wurde.
Ja.
Äh, oder ist die Frage jetzt nur?
ja it's okay اللي هو آه، Moment آه، هو بيقول يعني انا هحاول احكي شويه قبل ما بقيت مسلم هو شايف ان ال- ال- النقطه دي او المنطقه دي مهمه عنده يعني ماشي آه، okay okay محمد Ich hab erzählst dann- du und gib uns nur Zeit zu, zu, zum Übersetzen.
إن شاء الله. Also ich habe dann halt äh, mein Herz versucht, wie abzuschalten, zu ignorieren. Wenn mir jemand leid tat, habe es ignoriert, habe versucht, äh, die Fitra praktisch selbst zu zerstören und habe dann irgendwie gelernt, leben, töten oder getötet werden, fressen oder gefressen werden. Und habe dann so auch gelebt. Ich, du weißt ja, was ich alles gemacht habe. Ich war dann auf schlechten Wege, schlechten Kreisen, kriminell und die Wie, ganzen wie, Sachen.
wie, ja, sag ein bisschen ein paar Wörter über diese.
Das kriminelle Leben möchte ich nicht gerne jetzt wörtlich erwähnen, was ich genau gemacht habe, aber ich habe schlimme Dinge getan und ich habe dann auch dann angefangen zu boxen, Ja.
damit ich mich verteidigen kann. Damit ich wie, nicht alt, immer wie alt warst du?
mit dem Boxen, das war mit 13, 12 oder 13.
drei, also äh, 12 oder 13, äh, warst du, also du bisschen äh, immer was, was, was Schlimmes getan, was Böses getan.
Nein, da war ich nur, das hat nur mit dem Boxen angefangen, weil ich hatte Abscheu, ich hatte Scheu, ich hatte mich nicht getraut, jemanden ins Gesicht zu schlagen. Ich habe extra das angefangen, um diese Scheu zu überwinden ja.
und um mich wehren zu können. Und هو آه، يعني بيقول ان انا آه، بعد مسألة المعاناة او الاحساس بالقهر اللي اللي كون جواه عن الطفولة آه، بدأ يفكر بشكل اخر بقى ده بدأ يفكر ازاي يبقى قوي ازاي يدافع عن نفسه فشاف ان افضل وسيلة ان آه، ان ما كانش يقهر الاخرين فالاخرين هيقهروه فقال اتعلم بقى الملاكمة راح اتعلم الملاكمة.
الملاكمة اه راح اتعلم الملاكمة بحيث يقدر يقدر يسرع الاخرين ويسرع يسرع الاخرين ويقدر ي- ي- يعيش وسط المجتمع ده ومن هنا بدا يعيش حياه فعلا آه، يعني انا بحاول اسحب منه الكلام لان هو حكى لي عنها ان هي كانت حياه حياه اجرام يعني هو طبعا بيحاول ينقب فكره عن المساله ديت بيحاول يبعد الذكريات الاليمه لكن آه، دي كانت حياته قبل ما يبقى مسلم يعني هذه كانت حياته آه، قبل أن قبل ما يكون يبقى مسلما وسنعود إلى هذه النقطة بعد أن نتلقى هذا الاتصال الهاتفي السريع الأخت أم خالد من المملكة العربية السعودية السلام عليكم ورحمة الله مسلم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك ازيك يا أستاذ حسام أهلا وسهلا هو يا ريت بس ربنا نخفض يجزيك عنا صوت خير الجزاء يا رب نخفض صوت يبارك التلفزيون لك يا رب اتفضلي
الله اللهم امين ازاي الاستاذ رجب معلش نسلم عليه والاخ المهتدي ربنا يبارك فيه ويثبته يا رب آمين يا رب اللهم امين اللهم امين بحب اسلم على الاستاذ رجب ربنا يجز- يجزيك عنا خير الجزاء يا استاذ رجب يا رب بارك الله فيك يا يبارك أم فيك يا رب بارك ويكثر الله.
من امثالك يا رب يا رب يكثر من امثالك وتملي الغردكه يا رب يا رب رجاء جاه النبي بارك الله فيك يا يبارك أم.
فيك يا رب ازيك يا استاذ حسام أهلا وسهلا الله يخليك معلش اني مرتبكه لاني مش كنت متوقعه اني اتواصل مع الاخ المهتدي بالله عليك توصلوا له سلام وربنا يبارك فيه ويتم- ويثبته ويمده بنور من عنده ربنا يا رب آمين يا رب آمين يا رب.
جزاك سلام الله عليكم.
خيرا أخت أم خالد آه، على هذه المداخلة الدمثة الحميمة آه، نعود لنستكمل يا أستاذ فرج آه، حوارنا اوكي also Mohammed, äh, kannst du weiter? Ja.
Jazakallah khairan. Also, ähm, ja, ich habe dann halt mein Leben so Hast du geführt.
Boxer und so weiter?
Nee, ich war kein Boxer. Ich Ja.
habe nur.
Ah, hast Sag du das das bitte gelernt?
dazu.
Ja.
Ja, ich habe versucht halt, das mich durchzukommen irgendwie. Als ich dann 17, 18, 19 war, ich wurde immer schlimmer. Ich habe dann äh, halt, Wolltest du immer schlimmer?
ja, ich habe dann auch nur an Materialismus gedacht und Durchkommen dieser Welt. Und äh, ich habe dann auch Kraftsport gemacht und habe äh, sehr, sehr schlimme Dinge getan. Und jetzt war ich, habe ich gedacht, jetzt bin ich stark, jetzt bin ich erfolgreich, jetzt kann mir keiner mehr هو wehtun.
صاحبنا أثناء الحوار بعض معالم من داخل ألمانيا أثناء الحوار تفضل جون Mhm. Weiter, weiter.
Aber da ist doch.
Ja,
تفضل جون ja weiter.
Und äh, ich habe mein Leben dann dementsprechend geführt, das habe ich dir ja vorher erzählt. Und als ich gerade dachte, ich wäre so erfolgreich und ich bin jetzt stark, jetzt kann mir keiner mehr wehtun und äh, ich habe es geschafft, da habe ich dann diesen schweren Verkehrsunfall gebaut. Ist es überhaupt noch auf Sendung?
ja.
Und äh, durch طيب diesen لازم لازم Verkehrsunfall...
مش das übersetzen. آه هو بيكمل بقيه الكلام بيقول ان انا بدات فعلا آه اتعلم بقى آه آه بدات اتعلم حكايه الملاكمه وبدات اكتسب القوه واثق في نفسي و... وانا قوي وانا يعني أو انا بقيت انا موجود اهوت وقوي ممكن اعمل اللي انا عايزه ومن هنا بدا آه، يدخل في عالم الاجرام آه، يعمل اي شيء هو عايز يعمله بدون تفكير في اي حاجه اصبح عنده يعني القوه ان هو يعمل اي شيء او المقدره انه يعمل اي شيء بدون اي ذره ندم او او او يعني تفكير في في, في اي حاجه تعيقه عن ذلك يعني فهو بيقول باختصار انا خلاص انطلقت آه، ووج- ووجدت في ده النجاح وحققت ذاتي حققت ذاتي على الاخرين و- و- وبداوا آه، بدات احس فعلا ان انا كده ماشي في السكه اللي انا كنت عايزها وده كان آه، بيسعدني جدا آه، طيب سنعود إلى هذه النقطة ناخد اتصال صغير الأخ محمود من الغردقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور حسام أهلا وسهلا
كيف حال حضرتك؟
الحمد لله
الحمد لله أولا نشكرك على البرنامج الرائع جزاكم الله آه، خيرا ونشكر أسرة قناة الرحمة على ما يقدمونه من برامج جزاك جزاك الله خيرا تفضل أولا آه، أرحب بشيخك وضيفك آه، الشيخ محمد علي وأرحب بضيفك آه، الداعية الإسلامي باللغة الألمانية الدكتور فرج محمود اهلا بحضرتك وأرحب بأخي وأبي بعد أبي الشيخ رجب ستين
أهلا بك ومرحبا أهلا وسهلا. آه، أود أن أقول بس كلمة بسيطة للشيخ محمد علي أن تفضل أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا في ميزان حسناته آمين.
وارزقه الثبات والصبر إن شاء الله آمين يا رب آمين جزاك الله خيرا أخ محمود جزاك الله خيرا ويا ريت يا أستاذ فرج تكون ترجمت له هذا الدعاء له من قبل أحد المشاهدين يعني آه، طيب إذا وصلنا لمحطة إن هو يريد أن يكون قويا يريد أن ألا يكون كيانا هشا أو ضعيفا إذا لم تكن فكرة الأديان ولا العقائد ولا تغيير الولاءات والعقائد مطروحة في هذه المرحلة اطلاقا على الاطلاق طبعا انا كنت تحدثت معاه في النقطه ديت آه، آه، وهو يعني انا هطرح عليه السؤال آه، آه، طب هنا اتكلم يعني المشاهد بنفسه، بقى يعني من هو- حقي أن يعرف آه.
كيف التأمت الخيوط واقتربت من الإسلام اه هو يعني محمد äh, Jetzt kommt die nächste Frage. Es gehört dazu auch, wir sind bei dem Thema sowieso, ja. Äh, du hast doch diesen Weg im Leben gewandt und äh, du, du gehst weiter. Ein Mann äh, äh, äh, mächtig kann tun, was er will äh, äh, und so weiter. Er denkt nicht an immer an sich selbst und was er gewinnt, was er kriegt und so weiter. Äh, diese Frage des, der Religion, irgendeiner Religion, ist nicht da.
Nein.
Gar nicht.
Subhanallah, nein, gar nichts, null.
Gar nichts, Ich null.
habe ja, das erzähle ich kurz, ich habe ja schon sehr viel mit Leuten geredet über Islam.
ja.
Es gibt sehr viele in Deutschland, die meisten, die sagen, die glauben an gar nichts. Wenn ich die dann frage, äh, bist du dir sicher? Dann sagen viele, ja, ich habe darüber nachgedacht und ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Gott gibt zum Beispiel. Ich habe nicht mal drüber nachgedacht, für mich war die Sache klar, Astaghfirullah.
Gar nichts, Ich habe geglaubt, es gibt keinen Gott. Vor allem auch das Leben nach dem Tod gibt es keins.
gar nichts.
So sicher, dass ich auch äh, mein Leben bei jeder Gelegenheit riskiert habe, weil ich gedachte, wenn ich tot bin, kann ich mich nicht ärgern, dass ich tot bin. Ich bin nicht mehr da. Also, äh,
يعني هو بيقول ال- ال- المسألة دي ما كانتش مطروحة على الإطلاق بالنسبة له ولا كانت من ضمن تفكيره إنه يسأل نفسه مرة إذا كان إيه إيه إيه, إيه مسيحية ولا إيه ولا إيه يهودية إن كان يهودي هو لا كان يؤمن لا كان مسيحي ولا كان يهودي طبعا ما كانش يعرف أي حاجة عن الدين الإسلامي ولا بيفكر أساسا في دين بل الأكثر من ذلك بيقول إن أنا كنت لا أؤمن بأي إله كان هناك يعني بعض إذا هو كان من هناك منذ البداية كان ملحدا ملحدة يعني هو كان هناك بعض الأصدقاء لما كانت تثار قضية الدين مم.
فمنهم يقول آه أنا مؤمن آه، إن في إله بس إيه الإله بالظبط هو مش عارف آه في قوة عظمى في حاجة إنما أنا بالنسبة لي الأمر عندي كان محسوم ما فيش إله مم.
بالنسبة لي ال- القضية كانت محسومة إن ما فيش إله على الإطلاق وبيقول المسألة ديت آه، حتى كانوا يقولوا طب لما تموت هتخش انت هتتعذب يقول لهم اموت ايه المشكله لما اموت انا مت انتهت قضيتي خلاص ما فيش حاجه ولا ك... وما كانش يعني هو بيقول وهو قال لي الكلام ده قبل كده قال له قال مساله ان خشيته من الموت دي ما كانتش موجوده على الاطلاق ولا ذره خوف من الموت مت انتهت انتهيت انتهت القضيه انتهى التفكير فيها لم يبقى اي شيء آه، آه، يذكر بعد كده طيب سنعود إلى هذه النقطة وإلى هذه المرحلة الغامضة بالنسبة للمشاهد لأنه لابد أن نستوضحها معنا برلين من الصومال الشقيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم ومرحبا شيخ شو أخبارك أخي الكريم؟
أهلا وسهلا أخي أنا بدي أسلم على- على إخواني أخي الكريم من, من ألمانيا وإخواني الكريم بعد من آه، من مصر نعم
وبدي أسلم آه، على الشيخ محمد حسان الشيخ الفاضل نعم
وكل شيوخ ال- في قناة الرحمة وإحنا بنحب بنحبكم في الله أحبك الله الذي أحببتنا فيه
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الإنسان بيبقى سعيد عندما تصل أصداء الجهد الإعلامي إلى الجزائر والصومال وهنا وهناك أشياء تثلج الصدور آه، سنعود إلى هذه المرحلة أو الحلقة اللي أنا مصر أنها حلقة مبهمة في حياته أو سلسلة جزء من لسه ما السلسلة اتكلمش مبهم عنها يعني.
لأنه لابد أن نعرف كيف تعرف إلى الإسلام بعد أن نطرح سؤالا على الأخ رجب أخ رجب من واقع معايشتك للمسلمين الجدد او يعني هم بيسموهم في الصحافه المتحولين بس انا ما بحبش هذا المصطلح آه، آه، من واقع معايشتك للمسلمين الجدد ما رايك في حجم او الناحيه الرقميه عدد الذين يعتنقون الاسلام في الغردقه في الفتره الاخيره وكنت حاضرا في هذه المشاهدات بس تذكر هذا السؤال بعد ان نتلقى هذا الاتصال الهاتفي السلام عليكم ورحمه الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا وسهلا استاذ نادي من الفيوم ازيك يا دكتور عامل ايه؟
اهلا بكم ومرحبا تفضل
بقول لك والله بارك الله فيك وربنا ينفع بك الأمة.
جزاكم الله خيرا وجزاكم الله خيرا على الجهود اللي انت بتبذلها والله من الدعوة ومن إن انت بتجيب لنا نماذج للإسلام والمسلمين يعني والله.
بفضل دعائكم دي دائما حاجة ن- نعتز بيها إن أنت خدت لك بتجيب ناس يعني يعتنقوا الإسلام ونقول لهم جزاكم الله خيرا ومرحبا بكم في في أرض الإسلام ومرحبا بكم معنا تحت لواء لا إله إلا الله محمد رسول الله.
جزاكم وجمعنا الله واياكم بالفردوس الاعلى في الجنه يا رب احنا وامه جميعا آمين يا رب آمين ونرحب بضيوفك الكرام وجزاكم الله خير جزاك الله خيرا أخ نادي جزاك الله خيرا وجزا الله أهل الفيوم جميعا خيرا أخ رجب ما زال سؤالي قائما بسم الله والحمد لله أه والله دكتور حسام أنا يعني في قصة منها أجاوب على سؤال حضرتك وأطرح يعني إلى يعني من باب الدفاع عن أمي مم.
أمها وأم المؤمنين أه كان تقصد حصل السيدة عائشة نعم نعم يعني حضرتك بتسقط الآن على الوضع الحاصل نعم.
أنه في بؤر بعض البؤر الشيعية بتوجه سهاما إلى أم المؤمنين السيدة عائشة نعم، نعم.
أنت من واقع معايشتك لمن أسلموا ومن أسلمنا نعم.
تريد أن ترد نعم اتفضل آه، كنا في يعني في، آه، احد ال- آه، الهولنديين اعتنق الاسلام مم.
آه، رجل وزوجته هو كان حضرا معنا في قناه الرحمه من قبل وبفضل الله رزقنا باختان اعتنقوا الاسلام مم.
الاولى يعني عندما يعني مشايخنا الافاضل طرح- طرحوا عليها أن يعني تتفاضل يعني بعد اعتناقها الاسلام وهكذا ان هي تختار اسم يكون اسم اسلامي ليها مم.
واخد بال حضرتك فالاخت اختارت اسم عائشه مم.
ولكن ال- المفاجأة ليس في هذه الأخت المفاجأة احتفلنا بها ونطقت الشهادة ثم ارتحلت يعني إلى ال- الأخوات مم.
وأتت أخت أخرى في نفس ال- اللحظة مم.
كان معها أخ مصري جزاه الله خيرا مم.
قالت يعني أود أن أعتنق الإسلام وكانت من روسيا الأ- الأخت الأولانية من ألمانيا والثانية من روسيا نعم في نفس الحفل آه، فقالت أود أن أعتنق الإسلام فالشيخ طرح عليها ال- إن هي ت- ت- ت- تقول الشهادة مم.
فقالت لا أود أن أقول آه، يعني اسمي أولا الجديد في الإسلام مم.
فالشيخ آه، لا تفضلي فقالت أود أن أكون يعني اسمي عائشة أيضا أيضا عن غير سابق ترتيب آه، يعني جاءت الأمور قدرا آه، قدرا بفضل الله احنا كنا بنحتفل آه، برجل وزوجته اعتنقوا الإسلام فقط مم.
وبالحضور أسلم أختان وتسميا بعائشة مم.
رضي الله عنها وأرضاها فبقول لإخواننا يعني أسأل الله أن يهديهم جميعا آمين يا رب آمين آه، آه، ما ما اختاروا اسم عائشة إلا حينما يعني قرأوا عن سيرتها.
قصة قصة وسيرة السيدة عائشة صحيح صحيح هي كانوا كانوا النساء آه، في في بلادهم عري وبهم ما بهم وعندما اعتنقوا الإسلام يعني تفضلوا أن يكون اسمهم اسم عائشة فيعني ده رد بسيط يعني أود أن أقول ودافع عن أمي وأمهات المؤمنين يعني لإخواننا الشيعة لماذا اختاروا اسم عائشة
مم.
هذه الأخت اعتنقت وهذه من من ألمانيا وهذه من روسيا اعتنقوا ده دليل على أنهم بيقرأوا عن الإسلام وعن أمهات المؤمنين صح جزاكم الله خيرا أخ رجب والعدد في تزايد بفضل الله الحمد لله وعدد المسلمين في الغردقة في تزايد وسنعود إلى هذه النقطة وإلى حوار الأخ محمد والأخ فرج بعد أن نتلقى هذا الاتصال الهاتفي أم خالد من السعودية مجددا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته أهلا بكم ومرحبا مرحبا بحضرتك يا دكتور حسام أهلا بك يا أم خالد تفضل وبرحب بالابن الغالي الجديد بالاسلام آه، الشيخ محمد علي ومرحبا به في مصر بلده جزاك الثاني الله خيرا.
وبرحب بالاستاذ الفاضل فرج والاستاذ رجب آه، المتعودين عليه بالبشرى الجميله من شرم الشيخ من الغردقة مراسل من الغردقه نعم، نعم.
مراسل الدكتور حسام صحيح هو مراسل برنامج لماذا أسلموا فعلا جزاك الله خيرا ها هو مراسل برنامج لماذا أسلموا فعلا صح نعم لان انا ب... يعني بستمع البشرى منه دايما نعم نعم ربنا يبشركم بالخير آمين.
وطبعا البرامج دي جميله جدا والله يا استاذ يا دكتور حسام والمزيد منها ان شاء الله والرقي وربنا والله بسم الله ما شاء الله انا شفت ال- الاسلام يعني بصوره جميله جدا مهما يقولوا مهما يطلعوا حاجات بتزودنا قوه وايمان و- وصلابه نعم.
يعني يعني طلعوا على القرآن و... وطلعوا على أمنا عائشة و... وكل شوية بيطلعوا لنا حاجات بيخلينا نرسخ العقيدة أقوى وأقوى وربنا الحمد يجمعنا على لله.
خير بإذن آمين الله يا رب، وينصر العقيدة وينصر الإسلام والقرآن آمين يا ويا رب.
رب جزاك والسلام الله خير.
عليكم ورحمة الله عليكم وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا أم خالد من السعودية أستاذ فرج إذا يظل السؤال قائما في ذهن المشاهدين دائما كيف بدأت خيوط الضوء تظهر أمام عين الأخ محمد آه، ويتجه إلى الإسلام
Ja, Mohammed, kannst du weiterreden? Also, äh, Wie ich Muslim geworden bin, dann Ja.
was passiert ist.
Ja.
Okay, also das sagt das dazu, dass ich, was ich vorher gesagt habe, hat damit eine Verbindung. Ich habe äh, mich haben viele Leute gefragt in dieser Zeit, weil ich bin sehr schlimm Auto gefahren. Was machst du, wenn du Unfall baust, du bist tot? Und so, ich sage, ist mir egal. Äh, es gibt kein Leben nach dem Tod. Ich kann nicht sagen, ist, äh, schade, ich bin schon tot. Und ich bin sehr schnell gefahren. Und, Auto.
und kurzer, komischerweise vor dem Unfall haben das sehr viele Leute mich gefragt auch, was ist, wenn du mal stirbst. Und irgendwann hat es dann geknallt. Ich habe einen großen Unfall ich hab das ausgemacht.
نعم نعم نعم Irgendwann hat es äh, äh, geknallt. Ich habe ich hab einen Unfall gebaut. Subhanallah, Also ich fange jetzt an. Ich habe äh, ich hab, äh, ein Nahsterbeerlebnis erlebt. Ich war äh, klinisch tot. Für eine halbe Minute vielleicht. Und da habe ich Dinge gesehen und erlebt, die kann man schwer in Worte fassen. Nach diesem Erlebnis, wo ich doch glaubte, dass es kein Leben nach dem Tod gibt, ich eindeutig gesehen habe, gibt es, obwohl ich zwar nicht tot war, aber ein, ich habe eine Sache gesehen, die äh, nicht von dieser Welt ist ja? und Moment, Dinge erlebt.
Moment. هو آه، بيتكلم دلوقتي آه، عن حادثة هي تقريبا اللي غير- غيرت مجرى حياته أو هي اللي قلبت ال- آه، حياته من إنسان آه، يعني منطلق في الحياة بدون رابط ولا ضابط بدون أي ضمير إلى إنسان تاني خالص هو بيقول أنا كنت آه، من هواة آه، من اللي بي- بيعشقوا ركوب السيارات وركوب ال- الموتوسيكلات فكان بيحب اللي هو لحد النهارده بيحب ركوب الموتوسيكلات ب- ب- على فكره يعني حتى قابل واحد مصري مره قال له اديني الموتوسيكل بتاعك اخده غاف اخده لفه الراجل اداهوله بيحب هو يعمل الحاجات دي يعني نعم.
فبيقول انا ركبت السياره جيب آه هو كان حكى لي الحكايه دي و- و- و- ومشي بيها بس بسرعه آه بسرعه عاليه جدا حتى هو قبل ما يركب وهم عارفين ان هو بيسوق بسرعه عاليه قالوا له يعني انت ممكن تتقلب بيك العربيه وتموت قال لهم ايه يعني ما يموت آه نفس افكاره يعني اموت ايه المشكله يعني بعد ما اموت مش هعرف اي حاجه انفصلت علاقتي بالعالم انتهى ف- فما فيش اي مشكله لما اموت يعني وبعد كده هو فعلا ركب السياره دي آه وكانما يعني القدر أخب- خبأ له ال- ال- الحادث ده ان فعلا اتقلبت بيه السياره ولما اتقلبت يعني بيه هو السيارة- تعرض لحادثة آه، سيارة حادثة سيارة.
وانقلبت به سيارة السيارة جيب اتقلبت بيه أكتر من مرة ولما اتقلبت بيه دخل في مرحلة تانية بقى من النقطة دي من ساعة ما اتقلبت بيه السيارة هيخش في مرحلة تانية خالص في حياته هو هو نفسه لما بيجي يتكلم عن النقطة دي ويوضح هو مش عارف ايه اللي حصل احيانا يقول لك انا شفت ناس انا سمعت اصوات وأح... و... و... وانا كنت جسمي موجود على الارض وانا شايف حاجات يعني النقطة دي آه، اتكلم معايا فيها كتير لكن آه، آه، يعني هو مش عارف ي... ي... ي- يقول كلام يقيني في الموضوع ده لان هي فعلا نقطة حتى غامضة عنده هو نفسه إذا هي يا أستاذ فرج كانت نوع من الإلهام الداخلي لأنه يمكن حضرتك آه، نقول للمشاهدين إحنا تناقشنا في هذا الأمر قبل الحلقة وهو قطع بأن هذه لم تكن رؤى منامية آه، لا، إلا صحيح.
أعقبت حادثة السيارة الشيء اللي شافه هو بيقول لم يكن رؤية منامية آه، هو إذا رافض هل إن هي نعتبره رؤية نوع طبعا.
من الإلهام الداخلي هو الهام الد... هو نوع من الالهام الداخلي آه، و- في في في- يعني في جلسه من الجلسات قال لي هي في قوه اكبر مني Ja.
هذه القوه تمكنت ان هي تصلي وسيطرت عليا وانا كنت يعني لا حول لي ولا قوه القوه دي هي اللي جت ب- ب- ب- ب- ب- بشكل ما برسل ما باشارات ما بدلائل ما وصلت لي رساله ان انت دلوقتي اتحطيت في منطقه تانية انت غير ما كنت قبل كده هيتت- هيتحدد طريقك وهيبدا يتعامل القوه دي هيصورها او هو هيشوفها او يعني هتت- هتتشكل جواه على ان ناس بيشوف ناس يعني äh, Mohammed, äh, äh, in diesem Buch, äh, du, hast die, du hast jemanden oder Leute gesehen. Kannst du ein bisschen die, die, die, diese Sache beschreiben?
Okay, aber sagt Dieses dazu, Bild.
dass diese Dinge, die man so in diesem Moment, wenn man das erlebt, das kann man nicht in Worte fassen, ohne zu lügen, weil es keine Worte gibt, um das zu beschreiben, was nicht von dieser Welt ist. Wie soll هو ich das بيقول ما erklären?
فيش Ich werde كلمات- lügen, Allahu آه.
Alam.
هو بيقول ما فيش كلمات سبحان اقدر الله.
اوصف بيها الوضع لان انا ما اقدرش أزاي اكذب على الله سبحانه وتعالى Also da waren, da waren drei Gestalten. Ob das بيجي Engel bei Malaika oder ثلاث Allahu اشكال Alim.
من الكائنات هو بيقول انا ما اعرفش ايه يا طيب Die طيب haben mit weißem Bart, ja, und هم كانوا Subhanallah.
مليحه بيضه آه.
Die طيب.
sind, äh, ich bin auf die zu, da war ein weißes, ich habe noch gar nicht, ich war in, bin so ein weißes Licht rein. Ich bin aus meinem Körper raus, oben, ich habe ein weißes Licht gesehen, da bin ich rein, da waren diese drei.
في Und- كيت هاله من الضوء كبيره جدا وبعدين خدته قمت
Die haben mich angesehen und ich habe in dem Moment sehr viel Angst gehabt oder nicht Angst, Respekt, ähm, Ehrfurcht.
قافوش Ja, مم. هو بيقول ان انا لما شفت الثلاثه جو- الثلاثه دول وهاله من الضوء آه بدات آه يعني انا ب- يعني جالي حاله من الخوف قال لا ده مش خوف ده ده ده, آه، ده, ده احترام لا لا لا لا مش احترام ده هو نوع من الخشوع ich versuche zu beschreiben, die haben mich wie geröntgt, die haben alles über mich gewusst, alles, meine Vergangenheit, meine Kindheit, Ah.
alles über mich gewusst, gesehen, was ich fühle, was ich denke, wie wenn die alles über mich erfassen könnten, das ist ganz komisch, ich weiß das nicht zu beschreiben. Und ich, بيقول في اللحظه ديت انا لقيت آه كل الماضي بتاعي جالي ح- الحاضر قدامي الماضي حياتي كلها اللي انا فعلته اللي انا ما عملتوش رايت رايتر und die haben, ich habe mich im gleichen Moment so gesehen, wie die mich sehen. Ich habe in dem Moment gesehen, wie ich wirklich bin, nicht wie ich dachte, wie ich bin.
آه، هو بيقول انا شفتهم زي ما هم شايفيني وعارف ان هم بيشوفوني بالشكل الفلاني Und Ja.
ich war nicht stark und ich war nicht mutig, ich ما war, عادش ein, ضع- ما عادش قوي إيش ولا بقى عاد إنت؟
شجاع ولا عاد اي حاجه ich war schwach, بقى ich ضعيف war ein Feigling.
بقى جبان Ich war nur so von außen so, weil es eine Schutzhülle war für mich, um ins Leben durchzukommen. Im لكن في Inneren, نفس الوقت حاسس ان في حاجه بدات تحميه ich war wie ein kleines, unbedeutendes Dreck, Dreck tut mir leid. So habe ich mich gesehen, ganz erbärmlich, erbärmlich.
يا بنت يا بقى شيء ضعيف جدا انسان فقير جدا كائن بسيط جدا قد كده يعني ما اه هو ده كان Das احساس ist jetzt, da ist viel passiert. Ich kann jetzt nur zwei Sachen erzähle ich davon, weil das relevant ist. Das und äh, die, als das, ach ja, das ging noch weiter. Die haben, als ich mich so unwohl gefühlt habe, so wie nackt, weil die alles über mich erfasst haben. Wallahu alim.
هو حاسس ان هو عريان Ich war, es war sehr peinlich.
اه وهم ح- Irgendwie احاطوا بيه haben die mir ده كان مؤلم جن- plötzlich, kam بجد plötzlich بالنسبه ein Gefühl auf mich von Liebe, ganz stark. Und dann war ich wie geborgen, ich war wie zu Hause und dann war alles sehr schön. Das Licht hat اه mich wieder فجأة لقى wahrgenommen.
نفسه بقى مرتاح وكانه في بيته وكانه عاد الوضع بتاعه ده.
Aber das kann man nicht beschreiben, diese Gefühle. Äh, diese Gefühle gibt es in dieser Welt nicht, das war sehr extrem. Du konntest auch gucken, soweit du willst, nach vorne, nach links, nach rechts. Diese nur, dieses Gebiet war so groß, wie man, so weit kann man auf dieser Welt gar nicht gucken. Das war riesig groß alles.
فده كان ما عادش عالم frei عالم gefühlt.
بالنسبه له كان عالم كبير جدا عالم واسع مترامي الاطراف ما يقدرش يشوفه كله في نظره واحده لكن هو موجود وبيسيطر عليه وبيحوطه كله من كل الجوانب يعني هو في ال- في الاخر هو بدا يرتاح وحس ان هو ولد من جديد Ich habe mich also, das war der schönste Moment meines ganzen Lebens. Nachdem die mir diese schöne Gefühle ge- Ja, irgendwie, ja.
was weiß ich, von Allah direkt oder Allahu Alim. Nachdem ich dieses Gefühl habe, das war dann der schönste Moment meines ganzen Lebens.
بعد الاحساس ده خلاص بدات حياته من جديد وبدا يشعر ان هو خلاص حياته بقت في حمايه ما وهذه الح- هذه الحمايه ستظل معاه طول بعد كده على طول Dann, بدأ يشعر أن هناك حماية وهذه الحماية ستظل معه في إضافة له في حدود دقيقة Ah, du hast, One minute.
du, du, du, du hast eine Minute weiter. Äh, Wenn du etwas extra sagen willst.
ja, das geht weiter, die Geschichte ist lange.
Ja, ah, ja, Ich ja.
habe, äh, ich will Zeit.
überspringen jetzt was, überspringen was. Irgendwo war ich alleine. Ich kann das aber nicht sagen, ohne zu lügen. Ich war alleine. Etwas stellt mir Fragen. Trotzdem denke ich, ich bin alleine. Ich beantworte die Fragen, aber ich kann das nicht beschreiben. Das gibt's hier nicht. Ich war ganz alleine. Keiner sieht mich, keiner hört mich. Aber es kommen Fragen. Und zwar, äh, wie ich leben möchte.
Mm. Ja, Willst du das sagen?
Ja, ja.
Und äh, wie ich leben möchte. Und dann wurden mir zwei Wege gezeigt.
zwei Wege.
Erstens, ja.
so wie ich leben wollte.
Ja, Kriminell, ja, ja.
böser Mann, Ja.
ja, ein schönes Auto, ja, Geld, Ja, und das andere Leben.
Und das wurde mir sehr, sehr schön gezeigt. Also Ja.
ich habe gleich gedacht, ja, ja.
Ja, ja, Astaghfirullah.
ja, ja.
Dann wurde mir was anderes gezeigt. Das war wie schwarz-weiß und trocken. Das war nicht schön. Astaghfirullah. Das war ein gläubiges Leben. Ein Mensch, der sich Allah ergibt, der betet und fromm ist und fastet.
Ah, und äh, das habe ich gesehen als sehr schwarz und trocken und langweilig schwarz-weiß. War nicht schön. Hat mir nicht gefallen, Astaghfirullah.
يا هو بيقول ان آه، في اللحظه دي بدا بدات اتعرض لاسئله طرح علي سؤال محدد في ك- في دي- حد بيساله يعني وطرح علي سؤال محدد حد بمعنى شخص ولا سؤال نابع من الداخل لا حد بيسأله حد بيسأله بيقول له انت دلوقتي عايز ايه قدامك طريق من اتنين تمشي فيهم طريقين اتنين تمشي فيهم وتختار واحد تمشي فيه الطريق القديم بتاعك اللي انت كنت ماشي فيه وبيقول الطريق ده اتصور قدامي وعرض عليا جميل وممتع وكل المغريات فيه او طريق تاني وده طريق الايمان طريق الايمان اللي فيه بقى الجهاد وفيه تصلي وفيه تصوم وفيه تعبد وفيه تعمل ده شاق لكن ده سهل ممكن تعمل اللي انت عايزه فيه وهو بقى هيقرر انت بس war Entscheidung welchen Weg Ja, ich habe erst gesagt, der erste Weg.
erst Staffel erst.
Ja, erst habe ich ja.
gleich gesagt, das ist gut.
في اللحظة في أول ما سئل السؤال ده استغفر قال الله.
على طول الأولاني اللي هو كان بتاعه اللي كان جميل وكان حلو الأولاني قلت Aber dann habe ich gedacht, Moment, Moment, Moment, Griff. Wo bin ich? Wen einer? Ich bin, äh, habe Unfall gebaut und jetzt bin ich hier. Was ist hier los? Bin ich tot oder wo bin ich? Da ist ein weißes Licht, da sind drei Gestalten mit weißem Bart und ich stelle mir diese Fragen oder jemand stellt mir diese Fragen, was ist los? Bin ich tot?
أبو لا ده استنى قال له استنى استنى أنا إيه اللي حصل دلوقتي أنا مت ده أه أنا ده حادثة أنا يبقى أنا مت طب والثلاثة اللي جولي دول آه، يبقى دي بعد الحياة بعد الموت لا لا لا أنا هفكر تاني وهفكر كويس عشان أقرر قمت
Dann habe ich gedacht, wenn es etwas gibt nach dem Tod, dann heißt das, es gibt einen Gott.
يا جيتس أنجل Und in dem Moment, wo mir das klar geworden ist, يا
Dann habe ich ihn, ähm, jetzt will ich, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, dann habe ich ihn auch gefühlt. Ich habe eine wahnsinnige Liebe gespürt. Das kann man nicht beschreiben. Das gibt es auch nicht im Gebet auf dieser Welt, auch nicht beim Tawaf in Mekka. Das findest du nicht in dieser Welt.
هو قال في الآخر Also äh, du findest es in dieser Welt, aber nicht Ja.
so extrem.
يا هو Das war قال sehr ان schön.
في اله في الاخر قال ان في اله وهي دي الحياه اللي انا عايزها انا هاخد ال- الطريق اللي هو الصعب والطريق الهدايه وطريق ال...
Dann habe ich gesagt, wenn es einen Gott gibt, dann mache ich, was der will.
يا Dann bin ich im طالما في zweiten Weg.
اله يبقى انا خلاص اوكي Hast du verstanden?
مع Zweiten الأسف Weg, zweiten Weg, zweiten Weg, sag schnell.
يا يا شكرا يا محمد مع الأسف يعني انسحب من تحت أقدامنا بساط الوقت في حلقة ممتعة سيكون لها إن شاء الله جزء ثاني آه، قبل أن ينزل ستار الختام على هذه الحلقة أود من الأخ رجب أن يقول جملة للأخ محمد علي ماذا تقول له؟
بحبك في الله اسال الله ان يرزقك الاخلاص ويسكنك الفردوس الاعلى Habak Allah, Jazakallah khair.
إذا بهذا الدعاء من الأخ رجب وبهذا الحوار الشائق آه، الممتع الذي أحسن الأستاذ فرج محمود النقل فيه من العربية والألمانية معا عند هذه النقطة عرض على الأخ آه، محمد علي الذي كان اسمه مارسيل روت عرض عليه طريقان لكنه اختار طريق الإيمان مع أن دونه عوائق أو صعوبات شائكة لكن الباحث عن الهداية والباحث عن اليقين والباحث عن الإيمان لا بد أن يجتاز هذه الوهاد لأن اليقين ولأن الإسلام سلعة غالية عند هذه النقطة المفصلية سنقف في حلقة الليلة ونستتم هذا الحوار الاستثنائي الممتع في الحلقة القادمة إن شاء الله وريثما نلتقي أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم أحبكم في الله على مائدة طاعة الله التقينا وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا ولا تفترق قلوبنا على خير نلتقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا بالحب الصادق أسلمنا